بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين هذا يوم فرح في تدشين هذه الكنيسه في هذا الدير المبارك والذي يحمل اسم احد الشهداء العظام قديس الشهيد العظيم ماري بؤتر وايضا هذه الكنيسه على اسم هذه الشهيدة فلومينا بمعنى اسمها الجميل كبنت النور والحقيقة الكنيسة شكلها جميل من بره ومن الداخل تصميمها جميل ومريحة ومفرحة وتنطق بالجمال والواحد أول ما يدخل فيها يذكر اختبار داود النبي اللي قال في مزمور 27 واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي وأتفرس في جمال هيكل قدسه كنيسة جميلة وطبعا الجمال في كنائسنا حسب القاعدة الهامة اللي بنصليها كل يوم في السماء كذلك على الأرض لما بنصلي الصلاة الربانية بنقول فيها العبارة دي كما في السماء كذلك على الأرض زي ما السماء جميلة لازم الأرض والكنيسة تكون جميلة والكنيسة الجميلة بتساعد الإنسان في العبادة الروحية لكن الكنيسة الجميلة كمان بتقدم رسالة لكل واحد فينا بتقدم رسالة بتقول إن نفسك لازم تكون نفس جميلة والجمال يطلع عليها الله في داخلك عشان كده إذا كانت هذه الكنيسة في هذا الدير العامر كنيسة بهذا الجمال والجمال بيتضح ايضا في البساطه فالنفس الجميله انت مدعو ان تكون نفسك جميله علشان لما توجد قدام الله الله يفرح بالانسان صاحب النفس الجميله لكن السؤال دلوقتي من هي النفس الجميله التي تفرح قلب الله ايه النفس الجميله هحط قدامك ثلاث علامات بترسم قدامنا النفس الجميلة اللي ربنا يراها ويفرح بيها زي ما احنا فرحانين النهاردة بهذه الكنيسة أول حاجة في النفس الجميلة أنها النفس التائبة وكلمة التائبة يعني النفس التي تبحث عن نقاوة قلبها دائماً التوبة عمل محدش بيحس بيه غير الله والله يراه في قلبك والنفس لما تتوب تبقى قدام ربنا منورة وتبقى بالحقيقة زي ما على اسم هذه القديسة تبقى النفس دي بنت النور والنور اللي اتكلم عليه إنجيل هذا الصباح النفس التي تبحث عن نقاوتها العالم مليان متاعب كتيرة ومليان شوائب كتيرة وخطايا كتيرة وسقطات كتيرة لكن الله يبحث فينا كلنا على النفس التائبة ويمكن أحد الأسئلة اللي بتتكرر علينا كتير هو ليه كنيستنا فيها أصوام كتيرة كده ليه بنصوم كل أسبوع يوم الأربع ويوم الجمعة ليه أصوامنا متزايدة وأكتر من نصف السنة عايز اقول لك ان الهدف الرئيسي ان هذه الاصوام كلها تساعدنا ان نمتلك النفس التائبه يعني كان الكنيسه بتخدمنا وبتساعدنا وبتقوينا عن الانسان يمتلك نفس تائبه في داخله احنا الاسبوع ده يوم الحد الجاي نحتفل باحد الابن الضال او على الاصح الابن التائب وهو مثل قدمه لنا المسيح علشان يحثنا على نقاوة قلب الإنسان ممكن لسان يغلط ممكن جدا لكن الشطارة إنه يقوم والشطارة إنه يرجع والشطارة إنه ينقي قلبه ويحافظ على هذه النقاوة ويمكن عشان إحنا موجودين في دير وعدد كبير من الحضور أباء الدير وأباء من أديرة أخرى في أساس الحياة الرهبانية أننا ننطلق إلى التوبة يعني الإنسان في فكره الرهباني يتوب في أي مكان مهما يكون حياة الإنسان لكن البعض انطلق إلى البرية أو إلى البراري لكي ما يعيش حياة توبة مستمرة عشان تبقى نفسه جميلة أمام الله وتبقى حياته أمام الله يستحق الإنسان فيها أن يرى الله مكتوب طوبى الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله عشان كده وانت داخل الكنيسة الجميلة دهيت وموجودين فيها النهارده وكلنا فرحانين دي دعوة الله يقدمها لك اجعل نفسك تائبة تريد أن تكون نفسك جميلة مثل هذه الكنيسة الجميلة اجعل نفسك تائبة واجعل نفسك نقية ودور في قلبك والإنسان زي ما في يوم حد الرفاع حد هذا الصوم في إنجيل متى إصحاح ستة يقول كده ادخل إلى مخدعك واغلق بابك متى ستة وعدد ستة برضه ادخل إلى مخدعك ادخل إلى قلبك ده في يوم حد الرفاع لأن احنا بنبتدي فترة جهاد روحي ادخل إلى مخدعك واغلق بابك أيام الصوم لازم تكون أيام مختلفة عن أي أيام أخرى دي أول حاجة إذا أردت أن تكون لك نفس جميلة اجعل لك نفس تائبة نمرة واحد نمرة اتنين النفس الراضية الراضية التذمر يشوه جمال الإنسان والتذمر يشوه حياة الإنسان والشخص اللي مش عاجبه العجب زي ما بتقول الأمثال تبقى حياته دايما مؤلمه تبقى حياته متعبة وتبقى حياته ما هوش مستريح ويا نفسه وبالتالي مش مستريح ويا الآخرين فالنفس أحد أوجه النفس الجميلة أن تكون لك النفس الراضية الرضا والنفس الراضية اللي هي التي تقدم شكر لله نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال والقديس أغسطينوس له تعبير جميل لما بيقول وقفت على قمة العالم وجدت نفسي عندما وجدت نفسي لا أخاف شيئا ولا أشتهي شيئا النفس الراضية النفس الراضية في حياتها بصفة عامة وفي فرق بين كلمة راضي إنسان راضي وإنسان مستكين في فرق بين التعبيرين النفس الراضية ده تعبير إرادي داخلي أنا نفسي راضية لأن الوصية بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله فالنفس الراضية هي النفس اللي بتحب ربنا وبالتالي بتبقى راضية بكل حاجة بيعملها الله كل شيء في واحد نفسه متذمره هو مش مرتاح ويا نفسه ولانه مش مرتاح ويا نفسه عمال يتذمر ويمكن برضه عشان الحد الجاي حد حد الابن الضال هو في بدايه خطيته كان يحمل نفسا متذمره ونفس المتذمره دي اللي ابتدت تضيعه اذا اردت ايها الحبيب ان تكون نفسك جميله امام الله من فضلك اطلب من الله ان يعطيك نفسا راضيه واعرف ان كل شيء في هذه الحياه هو للخير كل شيء تقول لي دي فلسفه صعبه قوي اقول لك لا اصل الله ضابط الكل كل العالم ده وكل خليقته في يد الله والله هو الذي يضبطها وهو الذي يحكمها فكل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله وارجوك تاخد بالك ان النفس الراضيه تعيش سعيده تعيش سعيده خالص مفيش حاجه بتتحكم فيها مفيش شهوه تقاتلها نفس راضيه ويعلم ان كل يوم الله يصنع خير والله يدبر حياه الانسان وبيدبرها من غير ما الواحد يفكر نفسك الراضيه راضيه في بيتك راضيه في عملك راضيه في ديرك راضيه في قليتك راضيه في حياتك راضيه في كل زمن وانت صغير وانت متوسط العمر وانت كبير العمر النفس الراضيه والنفس الراضيه الله يعطيها النعم الكثيره باستمرار ليست موهبه بلا زياده الا التي بلا شكر اللي من غير شكر النفس اللي بتشكر باستمرار وكل شيء حلو في حياته هذه النفس تكون نفس جميله ونفس ناجحه ان اردت ان تكون لك هذه النفس الجميله كما انت في كنيسه جميله ضع في قلبك ان تملك وتجاهد من اجل النفس الراضيه نفسك الشاكره والتي تقدم حمدا ومجدا لاسم الله على الدوام العلامه الثالثه للنفس الجميله انها النفس الخادمه النفس الخادمه عكس النفس الانانيه انانيه يعني واحد عايش جوه نفسه الخادمه اللي هو عمال ينطلق بحبه وبعمل الرحمه في قلبه ينطلق الى الاخرين ويخدم الاخرين ويخدم الاخرين بكل صوره من الصور وهذه ليس لها حدود هذه محبه ليس لها حدود انك انت تكون شخص خدوم يقول لك فلان ده خدوم وطبعا بدايات الخدمه انه يكون في المجتمع اللي انا عايش فيه انا موجود في دير انا راهب في دير دي الخدمه بتاعتي صاحبي يوزعوا علينا خدمات كل واحد فينا له عمل من اجل مجتمع الدير لكن طبيعه الخدمه طبيعه القلب المنفتح للاخر طبيعه الانسان اللي عايز يريح الاخر هو ربنا ليه خلقنا نعيش ويا بعض ليه المجتمعات البشريه ويا بعض ليه عطانا عقول ليه عطانا قلوب ليه عطانا نفوس عطاها للانسان عشان يكون مجتمع والمجتمع ده هو يمارس فيه الانسان فضيله مهمه ان انا اريح الاخرين اريح الاخرين في واحد متعب للآخرين يبقى مثير للتعب هو مؤلم للآخرين باستمرار عشان كده في حياتنا الرهبانية وأيضا تصلح لحياتنا الروحية بصفة عامة يقولوا لنا الحياة الرهبانية تدور في كلمتين أخطيط وحاضر أو حاضر وأخطيط اعمل كذا حاضر عملت ليه كده أخطيط النفس اللي بتخدم من قلبها بتخدم الآخرين والآخرين دول ملهمش حدود النفس الخادمة اللي عنده في قلبه عايز يريح كل حد دي مسؤولية صعبة ومش سهلة أبدا في واحد متأسف في الكلمة يكلكع الأمور ويعقد الأمور وفي واحد يسهل الامور في واحد ده احنا بنقف قدام ربنا كلنا ونقول له يا رب سهل لنا طريق التقوى طريق التقوى ده ان الانسان يعيش في التقوى ومخافه الله حاجه مش سهله بس اقول له يا رب سهل لنا طريق التقوى ما يبقاش صعب اذا اذا اردت ان تكون نفسك جميله قدام الله اخدم كل احد اخدم كل انسان اخدم اللي تعرفه واللي ما تعرفوش قدم راحه لكل احد وبالصوره دهيت يظهر الجمال في قلبك وفي نفسك وفي عمرك امام الله ويفرح بيك ربنا يفرح بيك مش الشطارة ان احنا نعمل كنيسة جميلة عمل عظيم قدام الله لكن ما نقفش عنده الكنيسة الجميلة مجرد وسيلة وسيلة تساعدني في حياتي تساعدني ان تكون نفسي تائبة عشان تكون جميلة تكون نفسي راضية عشان تكون جميلة نفسي تكون خادمة لكل أحد عشان تكون نفسي جميلة وبالصورة دهيت يبقى حياة الإنسان أمام الله كلها حياة حلوة تدور ما بين التوبة ما بين الرضا ما بين الخدمة ويبقى الإنسان في أي مكان سواء راهب في القلاية أو سواء إنسان موجود في المجتمع خارج الدير في الأعمال الكثيرة اللي بيعيش بها المجتمع الإنساني يبقى الإنسان حياته حياة جميلة أمام الله وبالتالي حياة البشر كلها تكون حياة جميلة النهاردة يوم فرح والنهاردة زي ما قلت لكم تاريخ وعيد ميلاد لهذه الكنيسة تحتفلوا بيه كل سنة يوم 25 مارس أو 16 برمهات بنحتفل بيه وبيبقى عيد ميلاد الكنيسة وتدشين الكنيسة بيشترك معي في كل هذه المشاعر الجميلة والمشاعر الحلوة كل الآباء الأساقفة الحاضرين معنا كلنا بنهني نيافة أنبا ساويرس على تعبه وطبعا على تجليسه في قيادة هذا الدير ودير أنبا توماس وعلى إشرافه على دير الأنبا موسى وكل الآباء الرهبان باعتبار أن دير ماري بقطر ده دير لسه ناشئ لسه جديد لكن يركز خالص في الحياة الروحية والحياة الرهبانية عشان تصير حياتكم جميعا حياة جميلة بنتذكر بالخير أبونا أنجيلوس وتعبه وتأسيسه لهذا المكان بنتذكر كل الأحباء اللي تعبوا وجهدوا وقدموا من من نعم الله لهم وقدموا مواهبهم ومهاراتهم في انشاء هذه الكنيسه وهذا الدير العامر. يعطينا الله دائما بركه ان نحيا حياه نقيه امامه ويقبل الينا ان تكون حياتنا جميله له في كل حين لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين.